مساجد الله لا تمنعوا إماء الله مساجد الله طب المرأة خير صلاتها في بيتها ولكنها تذهب لتلتقي بالمسلمين وفي صلاة العيد صلاة العيد تذهب إليها النساء حتى صاحبات العذر صاحبة العذر اللي كل شهر بيبقى عندها فترة زمنية لا تصلي فيها تذهب إلى صلاة العيد برأي ولكن لتشهد مع المسلمين لا يعرف الإسلام دينا ولا أمة بغير هذا التلاقي وهذه الرابطة لذلك نحن ننظر دائما إلى اللقاء على أنه رابطة تقوم ونفعله في بكل سبيل هنا وهناك وفي كل مكان وأنتم تعرفون الإخوة الكرام الذين كانوا في يعني يشهدون معنا لقاءات المساجد والجموع التي كانت تأتي أنه أن هذا الجمع ليس يعني ليس جمعا كمدرج كرة القدم مليء بمئة ألف متفرج ولكنها جموع جموع روابط وصلات بين المسلمين المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا يعني ليس طوبا متراصا وإنما المهم ما بين كل طوبة والأخرى أنه في الأسمنت الذي يشد الطوبة إلى الطوبة فالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا لذلك هذه اللقاءات واللقاء في الله سبحانه وتعالى نسأل الله ألا يحرم منها المسلمين أبدا ويأتي زمن لا يستطيع الإنسان أن يلتقي فيه بإخوانه فتكون الرابطة السابقة والصلة السابقة والعلاقة السابقة والاتصال السابق هو الذي يزكي ويقوي وأذكر أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا على هذا النحو ينظرون إلى لقاءاتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام على أنها زاد لهم في مستقبل أيامهم هذا هو ديننا أيها الإخوة دين لا يعرف إنسانا مرميا في بيته ملقا في بيته لا يعرف إنسانا بعيدا عن صف المسلمين لا يعرف إنسانا صلته بالمسلمين ضعيفة لا يعرف إنسانا لا يشهد لقاءات المسلمين وإنما يعرف إنسانا مداوما على الصلة بينه وبين إخوانه فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات على هذا النهج الكريم وأن يكرمنا بها برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة أريد أن أصل من قطع وأريد أن أوضح ما كنا عليه من قبل نحن تكلمنا نحن نتكلم عن إخراج الناس من الظلمات إلى النور فقلنا إن أول عنصر قابله الناس اللي هم أهل الجاهلية وخرجوا به من الظلمات إلى النور كانوا امبارح في جاهلية صبح الصبح ما هو أول ما, عين ما, عين ما عاينوه من الإسلام فقلنا كانت شخصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم قبل أن ينطق قبل أن يوجه دعوته قبل أن يربي أمته قبل أن يزكي الناس قبل أن يتوجه إليهم بشيء كانت الفكرة أنهم نظروا من هذا الذي يتكلم فإذا به محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي قدر الله أعده لمدة أربعين سنة كاملة سابقة أربعين سنة يجهز ويعمق حبه في قلوب الناس ويعلقون به ويقتنعون به ويعجبون به حتى إذا أرسله الله تبارك وتعالى إليهم كان قد أعده إعدادا في قلوبهم أن يصدق وألا يكذب وأن يؤتمن وألا يخون وأن تقبل دعوته وألا ترفض وأن يعلم أنه الحق المبين وأنه لم يتسلل إليه من ضلال وذكرت لكم أيها الإخوة آية في منتهى الأهمية في منتهى الجوهرية في منتهى العمق الله تبارك وتعالى وهو يقول للناس كيف أخرجهم من الظلمات إلى النور قال لهم كأنه يقول سبحانه وتعالى أنا لم أرسل لم أنزل إليكم القرآن ليكون هو الذي يخرجكم من الظلمات إلى النور القرآن وحده لن يفعل هذا وإنما هناك وساطة وساطة بين آيات الله وأنا أقولها مرة ثانية وثالثة ورابعة وساطة وأؤكدها وليس سبق لسان وساطة بين القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى وإن كان في يد كل الناس وكل الناس يستطيعون أن يفهموه وأن يدرسوه وأن يتدبروه ويذكروه إنما هناك من أنزل إليه هذا القرآن وهذا المنهج ليتولى هو أن يخرج به الناس من الظلمات إلى النور أو أن يخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور يقول تعالى وقد عرضت عليكم الآيات يقول الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك يا رسول الله يا محمد هذا الكتاب وإن كنا أنزلناه للناس ليكون هدى لهم وليكون مخرجا من الضلالة إنما أنت بصفتك مطبق للمنهج ومربي ومرشد لهم فإنه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فأنت تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد اقرأوا هذه الآية في أول سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتتولى عن طريقه وبه وباستعماله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد هذه هي منهجية الإسلام إذا أيها الإخوة ما قلناه في لقائنا السابق أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان هو الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور بطريقته بسنته بأسلوبه بإمكاناته بما هداه الله به ولذلك من حق كل مسلم أن يقول الله هو كان ممكن الناس برغم وجود القرآن وبرغم أن الدين دين الله وبرغم أن المنهج منهج الله وبرغم أنه الحق المبين وبرغم أنه النور المبين وبرغم كذا وكذا ممكن كانوا لا يخرجون من الظلمات إلى النور لولا النبي أقول أيوة نعم بلا شك ليه هقول لكم بقى لأن هذه الفكرة أيها الإخوة في منتهى الأهمية ونحن نعي ديننا الإسلام إمامة إماء العلماء يا إخواني أئمة ليه بيسموهم إمام لأنه قائد أمة قائد أمة يرشدها إلى القرآن وإلى السنة وإلى الفلاح إحنا مش بنقول كلام زي كلام واحد مثقف ولا مفكر ولا وإنما نحن نتولى إمامة الناس إمامة الناس بالقرآن يعني نقول لهم تعالوا امشوا بالشكل الفلاني هذه هي الصورة طيب الفكرة يا إخوة أنه صحيح الناس أسلموا صحيح أبو بكر أسلم صحيح زيد بن حارثة أسلم صحيح علي بن أبي طالب أسلم صحيح أبو عبيدة أسلم صحيح صحيح إنما هؤلاء الناس كانت نفوسا عسرة صعبة صعبة أنت عارف العرب كان عندهم نوع من الشمم والإباء يقولوا إحنا الرضيع اللي عندنا أحسن من ال... من أئمة القبائل الأخرى ومن قادتها الرجل الكبير شيخ القبيلة إحنا الطفل الصغير الرضيع يقول إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين فهم مش مستعدين انهم يعطوا من انفسهم الطاعه والتبعيه ها تبعيه مش مستعد يبقى تابع وانما هو يرى انه متبوع وانه يجب ان يكون عالي القدر وان من غ... من وراءه ومن حوله هم التابعون له مش انا اللي تابع لهم هم اللي تابعين لي فلو أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن جديرة بأن تلين هؤلاء الناس ما كانوش هيستجيبوا وأنا هقول لكم بعض الأمور اللي تعرفكم أنه لو, لو لم يكن احفظوا أنه لو, ما لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام له هذه الطريقة وهذا الأسلوب ما كان هؤلاء الناس قد أسلموا ولا استجابوا ولا آمنوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة وقبلها يقول للمسلمين يقول لهم إني أستطيع أن أحدثكم بحديث ها فتكذبونني معقول ها وأن أحدثكم بحديث فتصدقونني وما من حديث ما من كلام كان لا يفهمه بعض السامعين إلا كان لبعضهم فتنة ذلك لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا ممكن أكلمكم بكلام تكذبوني وتقولوا علي كذاب وهذه رواية أخرى تقولون ك... أستطيع أن أحدثكم بحديث فتقولون كذاب وهو يكلم الصحابة ده بيكلم صحابة الرسول الصحابة بيقول لهم انتوا ممكن تقولوا عني كذاب إذا لم أراعي طريقتي في بلاغكم بل إنه في واقعة من الوقائع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر بن الخطاب يقول له فاكر يا عمر أتذكر أنك في موقف كذا طلبت مني أن أقتل فلان قلت لي ده لازم يقتل أنا لو قتلته يومئذ لو قتلته يومئذ أخذا ب ب ب يعني بمشورتك هذه لأرعدت له أنوفا كان في ناس شالت السيوف واستلتها ورفعتها وتحرك المجتمع ضدي لأرعدت له أنوفا لو أمرتهم الآن بقتله لقتلوه الله معنى هذا انه في زمن من السنة مثلا اللي قبل اللي فاتت لو انا قلت ان عبد الله بن ابي بن السلول الذي شتم النبي عليه الصلاة والسلام وقال سمن كلبك يأكلك وقال لا يخرجن الأعز منها الأذل وكان منافقا وأرجف في المدينة وكانت كارثة وارتكب جريمة خيانة عظمى عبد الله بن أبي بن السلول لو قتلته من سنة ونص كان المجتمع كله اللي أسلمه ممكن ينقلب ضدي وأنا رسول الله ثم لو فعلت ذلك الآن بعد سنة ونص فإنني أستطيع أن أقول هذا فهم يتحركون لقتله طاعة للنبي عليه الصلاة والسلام يبقى إيه اللي أنا عملته في نفوس المسلمين في هذه السنة ونص كيف استطعت أن أحركهم ولذلك الدعوة بمجرد القرآن كان ممكن ترفض الدعوة بمجرد الحق المبين حتى عن طريق الرسول عليه الصلاة والسلام كان ممكن ترفض بل القرآن قال ذلك قال مش ده دين ربنا أليس هذا دين الله أليس هذا دين الله أليس هذا هو الحق المبين أليس أليس مش كده وده القرآن ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مش كده اه طيب ايه رأيكم ان لو لم تكن طريقة الرسول كان كل ده ما ينفعش في آية بتقول كده نعم يقول الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا اتفضت الحكاية لانفضوا من حولك يبقى لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام له طريقة في معاملة الناس وفي سياستهم ولذلك كلمة سياسة الناس وردت في الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم بتسيسهم بيسيسوهم بيجو وعلى فكرة بقى لتعلموا قبل أن أسترسل مع الآية التي تقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك أقول لكم هو إحنا نسينا ما فعله الذين اتبعوا موسى مع موسى طيب ما هو الذين اتبعوا موسى عليه السلام رأوا آيات بينات رأوا البحر يتحول إلى أرض يابسة يمشوا عليها أمة كاملة تمشي عليها ثم يعود بحرا من جديد فيغرق فرعون في آية بها... روحوا اقفوا قدام البحر واتفرجوا عليه وشوفوا كده لو انت شايف بحر بهذه الصورة وتحول إلى أرض ورأيت جموع الناس تسير عليه بمجرد إشارة ولا خبطة عصاية من موسى آية بينة من الذين تابعوا موسى رأوا أن هذه العصا تتحول إلى ثعبان مبين ويسعى ويلتقف ويأكل ويلتقم ثم يعود عصا ومع ذلك عاملوا موسى معاملة عشان تعرفوا أن الطريقة قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قالوا له مش رايحين معاك اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون يا ناس قالوا يا أخوان يا جماعة مش كده إنما اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون الله يبقى مش بمجرد أن موسى نبي ورسول وأن التوراة كتاب الله وأنهم رأوا آية ومعجزة بالأرض وبالثعبان أصبحوا مستجيبين الحق كان ممكن يا إخواني العرب الجزيرة العربية يبقوا بنفس الطريقة ينزل عليهم القرآن يرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وبرغم هذا برغم هذا لا يستجيبون ولا يخرجون من الظلمات الى النور تبقى النفوس المتأبية تقول له اعمل كذا يقول لك انا انت مالكش عندي غير اني امنت بالله ولذلك ايها الاخوة هذا الكلام هو الذي جعل طريقة النبي عليه الصلاة والسلام تلملم الأمة يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام كلاما فيجمعهم عليه ويستجيبون له ولذلك كانت الآية ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فطريقة النبي هي التي جمعت الأمة طيب أيضا حدث أمر خطير جدا أن هؤلاء الصحابة قبل أن يتعرضوا لبركة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى فكرة في الواقعة التي ذكرتها لكم سيدنا عمر لما ربنا لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ذلك قال أعلم أن بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من بركتي بركة الرسول في أسلوبه وسنته وطريقته الناس دول يا إخوة وصل الأمر إلى أنهم عشان تعرفوا عملوا إيه في الرسول الصحابة قبل أن يصير قبل أن يخرجوا من الظلمات إلى النور تجمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام وفضلوا يزنقوه ويزحمونه حتى ألجأوه إلى الحائط دخلوه في الحيطة أدخلوه في الحائط يطلبون منه أشياء يطلبوا يقولوا له هات وفي واقعة أخرى الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فالرسول أعطاه قال له اتفضل خد فلوس فالرجل لما أخذها اعتبرها قليلة فقال له ما أنصفتني وما أجملت وما أنصفت فقام الصحابة إلى الرجل ليقتلوه إيه ده تقول ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم استنوا وأوقفهم وأخذ الرجل وأدخله في البيت علشان الناس وظل يعطيه ويعطيه حتى فرح الرجل فقال له طيب أنت أغضبت أصحابي فإن استطعت أن تقول لهم كلمة فالرجل خرج وأثنى على النبي عليه الصلاة والسلام مع أن هي الحكاية فلوس أثنى عليه وقال يعني لقد أنصفني وكذا فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم كلمة أنا أستخدمها الآن لتعرفوا كيف كان صبر النبي وأسلوبه هو الذي ها شد الناس من الظلمات إلى النور قال لو تركته لكم لقتلتموه ولدخل النار ولكنه الآن رضي وإن شاء الله يدخل الجنة إنما لو تركته لكم لقتلتموه ودخل النار وبعدين قال لهم إنما مثلي ومثلكم الحديث مشهور عشان كده عايز أمن ندت منه بقرة بقرة حررت جريت ومش راضية تيجي فصار الناس يطلبونها الحق يا جدع امسك يا جدع فترى صراخهم الناقة ترى تسمع صراخهم وترى أشكالهم فتزداد فرارا ونفورا فجاء صاحب البقرة أو صاحب الناقة وقال لهم دعوا لي بقرتي دي بهيمتي أنا عارفها فسألوا خلاص أنت حر فأتى بالوعاء الذي يقدم لها فيه الطعام اللي هي حفظاه ومعتداه وأصدر لها صفيرا تعرف أنه إشارة الطعام بيصفر لها صفارة لطيفة كده عشان تيجي فلما رأت ذلك جاءت فأصدر عليها وحنى عليها ووضع هذه الفكرة أن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأنا لا أقصد أنا هقول لكم إيه هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أقصد مجرد الرفق والعطف والحنان والعفو والصفح والتسامح معروفة المعاني دي إنما أنا بكلمك أن طريقة لأنه في وقائع أخرى كانت طريقته في منتهى القوة واحد يجي يقول له يعني المرأة دي من قبيلة بني مخزوم يا رسول الله هي سرقت وانت عايز تقطع ايديه وانت عارف ان قبيلة بني مخزوم دي القبيلة اللي كان منها ابو جهل والقبيلة اللي منها الناس ال- ال- دي القبيلة المنافسة او العائلة المنافسة لعائلتك يا رسول الله فلو قطعت يد واحدة منهم يبقى كأنك بتنكل بواحدة من العيلة المنافسة وفي نفس الوقت المسألة هتزيد ومن أشراف مكة و و- ها فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام طريقته يومئذ كانت طريقة قاطعة قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة و- وأنا بآسف وبستغفر الله لهذا اللفظ ولكني أستخدمه دائما لأوضح وفضح أسامة فضحه دعا الناس جميعا وصعد على المنبر وقال أيها الناس طب أنا أسامة غلط وهو صغير وهو حب رسول الله وابن حب رسول الله وكان هو اسمه أسامة بن زيد لكن قبل تحريم التبني كان اسمه أسامة بن زيد بن محمد يعني مش أسامة بن زيد بن حارثة كان أسامة بن يعني كأنه حفيد الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الرسول يصعد المنبر ويقول أنا مش لو مش لو المرأة المخزومية سرقت ولا لو ابن ابني ال- في- بعرف الجاهلية أسامة بن زيد شفع ده لو فاطمة بنتي من صلبي سرقت لقطعت يدها فحسم الأمور فأنا عايز أقول لك عشان أنا مش عايز الناس تتصور أنني أحدثهم عن طريقة النبي يعني العفو والصفح والسماح و- فقط وإنما أكلمك أن طريقة النبي هي التي لملمت الأمة وأقامت عوجها واستقامت الأمة بها وأخذها ساقها وأخرجها من الظلمات إلى النور خطوة خطوة حتى خرجت إلى النور المبين ولذلك أيها الإخوة أنا عندما أنظر في هذه الوقائع وأراها وأستوعبها أقول طيب تعالوا نشوف مدام لازم طريقة لابد من طريقة يستخدمها النبي لإخراج الناس من الظلمات إلى النور تعالوا نشوف القرآن قال له إيه الله تعالى لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه قواعد محددة قال له في قواعد محددة تبتدي تمشي عليها مع الناس دول مثلا أول آية يقول الله تبارك وتعالى فيها واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اخفض جناحك لمن اتبعك اخفض جناحك يعني خليك لين لهم وسهل معهم وتواضع لهم طب هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان متكبرا عليهم حاشاه ذلك إنها الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن مشغولا بالناس قبل الإسلام كان قد يختلي في الغار الليالي ذوات العدد هو مش فاضي للناس إنما الآن قال له اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين قال له فاعف عنهم ما هو الآية بتقول كده لو كنت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم قاعدة اعف عنهم لما يغلطوا سامحهم واستغفر لهم وهذا شعور قلبي اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم وشاورهم في الامر هذا اسلوب سياسي فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر يقول الله تبارك وتعالى له واصبر نفسك وعلى فكرة الآية دي بالذات كلما ذكرها الدعاء وأنا منهم يذكرون لها جانبا واحدا اللي هو اصبر نفسك معهم يبقى عشان تنتفع انت ب- بالمؤمنين انما ده, ده اصبر نفسك اني وانا لما عندما يقول الله تبارك وتعالى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها اصطبر عليها فالصبر على المؤمنين ومعهم لمده طويله ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بهذه القواعد اعف عنهم واستغفر لهم شاورهم في الأمر اص- اصبر نفسك معهم آه، آه، اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين كذا كذا بهذه الطريقة ولذلك أنا طبعا يا إخوة أنا عايز أنبهكم أنا لا أتكلم بالتفصيل أنا فقط أنبهكم وأقول لكم إن الله عز وجل قد أنزل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم طريقة يمشي بها في أمته وفي الناس لينجح معهم في لملمتهم وتجميعهم ليقودهم من الظلمات إلى النور. الطريقة دي ندرسها تفصيلا إنما أنا لازم أعرف المبدأ أنه صلى الله عليه وسلم كلف بأسلوب معين أن يفعله ولذلك آه ده دي نقطة مهمة جدا شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام شخصيته في حد ذاتها محور ومهمة جدا في الخروج من الظلمات إلى النور ولذلك هي في حد ذاتها جاءت معجزة من المعجزات ايه تاني كده احسن ده كلام مهم معجزة اه شخص النبي كان معجزة شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معجزة في ذاته ايه المعجزة فيه يعني اللي هي اخلاقه تقصد لا ما اقصدش اخلاقه فقط وانما شخصه كان معجزة حتى في خاصة نفسه يعني مثلا ع- ود- يعني انا انا عايزكم تتذوقوا معنى المع- المعجزه يعني ايه؟ معجزه زي عصايه سيدنا موسى، زي احياء الموتى لسيدنا عيسى، زي يعني معجزه. معجزه العصمه انه لا يخطئ ابدا. لا ينطق الا بحق. لا ينطق عن الهوى، لا لا يجري الرسول عليه الصلاه والسلام كان احيانا يكون غضبان، فقالوا له يا رسول الله انت احيانا بتكون غضبان واحنا بنكتب اللي بتقوله. نبقى ننتقي حالة من الحالات قال اكتبوا عني في الرضا والغضب فوالله ما أنطق إلا حقا الله تعالى عصمه من أن تكون عنده أخطاء ولذلك كان ملتزما بالوحي غاية الالتزام لا ينطق عن الهوى يعني أنا فاكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه ثلاثة أقسم عليهن ثلاث حاجات أحلف أنهم هيحصلوا ثلاثة أقسم عليهن وحلف طبعا مش مش يعني مش دور الكلام النهارده في هذا فمش عايزه والرابعة وده شيء قال ثلاثة أقسم عليهن ثلاثة والرابعة شوف الدقة حلفت عليها ألا آثم كان ممكن يقول أربع حاجات أحلف عليها إنما هو قال لا أنا أحلف على ثلاثة والرابعة علشان أكون دقيق أرجو إن حلفت عليها ألا آثم ما ستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة شايف دقة لأنه لا ي... كانت معجزة شخصية النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني زي واقعة ركانة التي يرونها ركانة كان مصارعا لا يصرعه أحد فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل له مصارعة وكان قال له يعني أنت آه، يعني آه، قد علمت يا محمد أني والله ما صارعت أحدا إلا صرعته قال له طب إيه رأيك لو أصارعك أو يعني قبل منه أن يصارعه فصرعه المرة بعد المرة بعد المرة حتى الصفات الجسدية للرسول عليه الصلاة والسلام من من ال من ال من ال- الصفات الجسدية العادية والجبين حتى عرق النبي عليه الصلاة والسلام حتى غيره يعني كان الإعجاز في شخص النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بالوحي متعلقا بالنطق متعلقا ب أسلوبه في كل شيء لدرجة ها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أنت ماشي على الخطوات بالضبط الكلام ده معناه إيه يا إخوة الكلام ده معناه أن دور الرسول عليه الصلاة والسلام دور النبي عليه الصلاة والسلام كان أنه وراجع بقى معايا مطبق للمنهج وعلى فكرة أي منهج بدون نموذج التطبيق يبقى خبط عشواء يبقى شيء لن يؤدي إلى نتيجة إنما الله أنزل المنهج في القرآن وجع وأنزل معه وأرسل معه شخصا لا يخطئ أبدا لا ينطق أبدا إلا بحق وإلا بوحي ولا ينطق عن الهوى وكل تصرفاته تصرفات مطابقة للمنهج كأنه يقول هذا هو المنهج وهذا هو النموذج الكامل الذي لا استثناء فيه للتطبيق لكن ليس فقط هذا ليس فقط نموذج التطبيق وإنما أيضا أنه مربي ومدرب ومعلم النهاردة لما بتيجي الجماعة اللي بيشتغلوا في في التمثيل يبقى ممثل كبير ويقف المخرج يقول له ستوب انا عايزك تبقى سخن شويه تبقى عندك حراره شويه قول بقى كلاكيت تاني مره طب تالت مرة رابع مرة مراد يقول له لا ده دي تتقال بهدوء ده دي اللافتة بالطريقة الفلانية دي مش ماشية مع الكاميرا في في كرة القدم ومعلش أنا وإن كان إنما أنا مبسوط كده يعني أنا أريد أن أعطيكم الأمثلة بهذه الصورة موجودة أنا عايز أفهم الناس هو أنا يا أخوانا هل تتصورون أن من الدعوة الصحيحة أن الإنسان يتكلم على الناس بلغة تعلو على أفهامهم لتكون إنما لازم يفهموا الناس الله تعالى يقول وما أرسلنا من من من من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم امال مسمينه التبيان ليه للبيان الشافي الكافي الكامل مدرب الكوره يدربه على التسديد يقول له لا اعمل بالطريقه الفلانيه سوي كذا ويقول له شوط تاني ومره تانية ومره ثالثه ومره رابعه طب ايه حاول تدخل كده اخرج كده اديها له وخدها منه يعني يحاول ان ي... بيعمل يسموها جمل تكتيكيه النبي عليه الصلاة والسلام وطبعا المثل فارق بس أنا بأقرب للناس ترى الأم وهي تعلم بنتها اللي رايحة تتجوز تعلمها الطبيخ إذا كان في يعني ناس لسه بيعملوا كده بيقولوا بقوا بيشتروا جاهز دلوقتي إنما إنما الأم وهي بتحط لها الطبيخ تقول لها لا استني ما ينفعش تحطي دلوقتي ده استني لما يحصل كذا مش عارف ايه يتقدح وايه كذا يعني اذا الدربه في الكورة وفي التمثيل وفي الطبيخ وفي وفي وفي وفي في الأمثلة التحتانية في المجتمع ده هي التي تخرج بهذه الصورة المحامي يجيله محامي تحت التمرين في مكتبه يقول له خد اكتب المذكرة دي وبعدين يقول له لا شايف انت عملت ايه هنا ده دي تحطها دي قبل دي ودي بعد دي ودي لازم تحط لها حكمين ثلاثة ودي تشيل من هنا ودي في الاستثناء الفلاني فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح أنا قلت لكم أنه المطبق النموذجي والمثل الكامل لكن هو أيضا الذي يشرف على تطبيق أصحابه ويشرف على أسلوب أصحابه يقول له أبو بكر يقول له اوعى يا أبا بكر تكون زعقت لهم إياك يا أبا بكر أن تكون قد أغضبتهم فيقول لا والله يا رسول الله ما أغضبتهم يمشي النبي عليه الصلاة والسلام ليلا الصبح يقابلهم يقول له يا عمر أنا كنت أسمعك بالأمس في قيام الليل كان صوتك مرتفعا جهوريا فاخفض صوتك هونا ما ويا أبا بكر ارفع صوتك هونا ما الله ده ماشي يسمع صوت أبو بكر وهو بيصلي عالي ولا مرتفع في قيام الليل وصوت عمر وهو يصلي مرتفع ولا منخفض في قيام الليل ويقول له ده يرفع شويه يرفع التون ده ولا الاستاذ حمدي السيد المخرج بتاع البرنامج يقول له ارفع شويه ونزل شويه واعمل هات وت اذا اذا ايها الاخوه اعملوا معروف خلوا بالكم انا مش بسليكم انا عايزك تعرف ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يد... لدرجه أنه في يوم من الأيام دخل لقى واحد لابس عمة زي اللي بنلبسها كده و- ولكن ملفوفة ملخبطة مش مظبوطة قال له تعالى وفك شال العمة ونقضها وعممه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هكذا فاعتم فكانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي يباشر بنفسه بنفسه حتى بيده صلى الله عليه وسلم توجيه أصحابه لدرجة أن الولد شاب شاب صغير زي النهارده الشباب اللي ممكن تشوفهم ماشيين في الطرقات في الشوارع تبص تلاقي شاب مثلا سنه 17 18 سنه في في غايه فتوته وراى فتاه تسير في الطريق متبرجه من اسوا ما يكون تبرجا والتبرج يجعلها جميله مزدانه النبي عليه الصلاه والسلام لم يقل له غض بصرك ده بيده صلى الله عليه وسلم يدفع خد الغلام كان اسمه الفضل ولد صغير كده شاب 17 أصغر كمان يدفع خده بيده ليصرفه عن أن ينظر إلى الفتاة ويأتي ولد تاني يحاول أن يأكل من الطعام قبل أن يقول بسم الله فالرسول عليه الصلاة والسلام يمد يده ويمسك يد الغلام يقول أراد الشيطان أن يستحل طعامكم بهذا بهذا الولد انه ياكل من غير بيقول بسم الله فالشيطان يخش على على العزومه كلها عندي 40 50 راجل قاعدين وجات عندي ولد عايز ياكل فنقول له طب خد يا حبيبي دي عارف ال- ال- اللقمه دي اللي بتديها له علشان تصبره قبل ما ت- يبدا الاكل هذه اللقمه البسيطه يريد الشيطان يستحل بها الطعام كله ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وأمسك يده ليمنعه عن أن يأكل إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرف على تطبيق المنهج للصحابة وكان هو النموذج الكامل له في فرق كبير أنا عندي في كرة القدم اللي قاعدين ندي أمثلة بيها عندي لاعب هو النموذج اللاعب أحسن لاعب في العالم لكن مدرب حاجة تانية ده عايز دراسات تدريب اللاعب غير المدرب عندي في المدرسة التلميذ المثالي اللي بيطلع الأول ده شيء والمدرس الذي يعلم التلاميذ شيء آخر إنما في دين الله عز وجل المن المطبق للمنهج هو النموذج الكامل لتطبيقه أيضا إنما النهاردة تيجي على مدرب كرة قدم تقول له اجري بقى مش ساعة ونص في الملعب اجري عشر دقايق يمكن ما يعرفش خلاص لا يستطيع إنما ولذلك أيها الإخوة ولكي أنتقل إلى الفكرة التالية تعالوا نرى ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجدون أنه أول شيء عمل أنه لم يختص نفسه بشيء عن المسلمين أبدا لم يتميز عنه مش ربنا قال له اخفض جناحك للمؤمنين وقال له اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ايتين في القرآن وردوا اخفض جناحك للمؤمنين اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وبعض المفسرين يقول وهذا ما أحبه أن المؤمنين متبعون للرسول كلهم فايه لفظ ايه ايه لازمه من اتبعك فدلت على المصاحبه انه ال- الذين كانوا معك في صحبتك من اتبعك من المؤمنين اخفض جناحك مألهم ولذلك تشوف ال ال الوقائع المشهورة اللي بيتكلموا فيها الدعاء يقول لك ان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب المسلمين كانوا بيحفروا الخندق علشان الكفار ما يعرفوش يعدوا ويدخلون إلى المدينة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل إيه؟ يجيب أفة مقطف عارفين الأفة والمقطف؟ ويملاها تراب ويحطها ويشيل التراب كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صاحب القدر الرفيع الجليل الكبير الذي يعني ترى أنك تحمله من على الأرض يعني تس- تسيبه يمشي على الأرض إزاي ده رسول الله أكرم من مشى على الأرض وأكرم خلق الله على الله لكن انا اشتغل بالأب احفر كده بلال ولا ولا صهيب ولا علي ولا حد من ال البيت ولا غيره يحفر ويجي الرسول عليه الصلاة والسلام يلم التراب في الأفة ويشيلها على على كتفه صلى الله عليه وسلم عشان يبعد التراب لأنه لما التراب بيطلع من الحفر ما هو هيشغل ممكن ينزل تاني هي... لا بيبعدوه بعيد حتى إنهم قالوا فكان الغبار على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه وعلى لحيته حتى إنك لا ترى منها سواد سواد اللحية لا ترى من الغبار الرسول عليه الصلاة والسلام كانت لحيته سوداء لم تبيض عند الموت بيضت شعرات كانوا بيعدوها شعر ثلاثة ولا أربعة ولا سبعة كده يعني بالعدد صغير جدا أقصى ما قيل فيها ثلاثة أو أربعة أو سبعة ف وبعضهم قال 11 شعرة 11 شعرة في الشعر الكثيف كانت لحيته سوداء وغزوة الأحزاب كانت قبل وفاته قبل هذا الشيب قبل وفاته بخمس سنوات صلى الله عليه وسلم فكانت لحيته سوداء لكن كان غبار لدرجة أنه فده شكل الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا مسافرين ويريدون أن يذبحوا معزة عنزة خروف شاه عم حبوا يقسموا العمل الحقيقة أنه تقسيم العمل واحد هيذبح بسم الله الله أكبر ذبح خلاص هياخد دقيقة دقيقتين مش أكتر من كده قها والتالت قال علي شيها يشويها الرسول عليه الصلاة والسلام يختار أنه يمشي يلم زي ما بيقولوا حجره كده ويحط فيه الحطب يمشي بين الكثبان في الصحراء يلاقي الحطبة دي ياخدها يحطها والحطبة ده آه لا دي رخوة ما ينفعش يتولى عليها يرميها ويظل يجمع حطبة حطبة وبعد ما يلف بين الكثبان الرملية وبين التلال يرجع للصحابة يقول لهم اتفضلوا الحطب اهو وهو رسول الله فهو لم يتميز عنهم كان يأتي الرجل من الخارج الراجل اللي هو أي واحد ما هواش مسلم وما يعرفوش يقول أيكم محمد مين فيكم مين محمد يا أخي سلام أيكم محمد بقى لو واحد دخل الحتة اللي أنا قاعد فيها دلوقتي ده ما يعرفش الشيخ فين اللي بيتكلم كل إنسان إنما هو أيكم ويدفع أصحابه بين يديه ولا يطلب شيئا لنفسه أبدا ولا لعائلته والله يا إخوة كل ما افتكر ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الموت يقوم يجيله آه واحد بيقول آه آه مين يا سيدي العباس بن عبد المطلب وهو عم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لواحد من أهل بيت النبي يقول له ادخل يا أخي على الرسول عليه الصلاة والسلام ده في مرض الموت اسأله اسأله بس مجرد سؤال في من يكون هذا الأمر مين اللي هيبقى أمير المؤمنين بعده مين اللي هيبقى الخليفة بعده فمن شدة ما يعرفونه من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحابي عائلته رد عليه هذا الرجل وقال له لو طلبتها منه أو لو فتحت الموضوع فمنعناها فقال كل إلا أهل بيتي ما حدش ياخد منها لن يعطيناها الناس أبداً الله يعني وصل لدرجة انك مش انه لا محاباة ومع ذلك لتعلموا يا اخوة الى اي درجة كان يمكن ان تفقد الامة كيانها والا تخرج من الظلمات الى النور لولا طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة دول قبل ما يستكمل هم هم بالنسبة لنا الآن صحابة ممتازين لأنهم استكملوا التربية إنما هم لما بدأوا بدأوا من تحت والرسول عليه الصلاة والسلام يرفعهم ويربيه في واحد منهم قال للرسول عليه الصلاة والسلام هذه قسمة القسمة اللي انت قسمتها دي هذه قسمة ما أريد بها وجه الله دي قسمة ظلم مش مراد بها وجه الله يقول لمحمد لرسول الله هذا صلى الله عليه وسلم واحد تاني قال له انت بتحكم بمرور المية من ارضي الى الزراعة بتاعت فلان لانه ابن خالك ان كان ابن عمك ان كان ابن خالك عشان قريبك يا محمد وهو رسول الله وهذا مسلم لو ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معالجا لقومه عارفة علشان برضو تعرف الفرق عشان ما بقولكش انا العفو والصفح في الواقعة الاولى الرسول عليه الصلاة والسلام هان ولان وعفى وصفح وعلم وغفر في الواقعة الثانية قال سيمر الماء ولو من فوق ظهرك حسم الأمر هنا حتى لا يتعلم الإنسان الاعوجاج وهنا حتى لا يعاقب إنسان بخطأ فردي لذلك احنا لازم نتعلم كتير لازم تقعدوا كتير لازم نتعلم ايه فقه اسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ليه عمل كده هنا وليه عمل كده هنا انا بقى دلوقتي يعني وانا بتكلم مثلا في لقاء زي ده اشرح كل ده لا مفيش وقت ده الكلام ده نفصله في مواقع او في مقامات كثيره نقول للناس بقى كيف كان يفعل لماذا كان يفعل كيف كان يتصرف وأظن الإخوة الذين كانوا معنا في شهر رمضان قبل الماضي في سلسلة التي كنا نتناولها في المساجد كنا نتكلم عن مواقف فقه مواقف النبي فقه مواقف النبي وأظنها مسجلة لكن مش مش موجودة طبعا في أيدي الناس إنما يعني فقه مواقف النبي عليه الصلاة والسلام ما فقه مواقفه كان بيعمل كده ليه قمنا نتعلم طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام تفصيلا ها, ها ها ها ماذا كان يفعل إنما خلاصة الأمر أنه لو ترك المسلمين ده يا راجل بعد فتح مكة الأنصار اجتمعوا الأنصار وخصوصا من الخزرج اجتمعوا في بيت واحد منهم وقالوا أيوة يا عم طبعا أنا أستغفر الله بس أنا عايز أقرب لكم المعنى لازم أفهمكم بالطريقة الدارجة يا إخوة اللي تفهموا على فكرة أنتوا لو تلاحظوا تلاقوني أتكلم باللغة العربية ثم أحيانا أبسط الموضوع جدا لدرجة لكن أنا عايز أوصل معنى أنا عايز ناس تفهم الإسلام فقه يا إخوة لا يقوم بهذا الأمر إلا من فقهه دين الله لا يقوم به إنسان يتأثر به لا يتقوم به إنسان يفقهه يفهمه يستوعبه لتكونوا أئمة إنما نعد أثر فيك تأثير تأثير تأثير و... و... دون أن نفقه لا يمكن أن يبلغ أحد درجة الإمامة في الدين ودي ضرورة إمامة في الدين مش يعني عم الشيخ قاعد على المنبر ولا يعني واحد لابس عمة الإمامة في الدين أن أفهم الإسلام لذلك أقول دائما إن أن الدعوة التأثيرية التي تهز المشاعر مهمة جدا ولكنها مكملة لخلق الفقه يعني الأول تخلق فقه الإنسان لدينه حتى إذا أثرت فيه وعلمته تحرك نحو ما يفهم مش تحرك نحو ما يجهل فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الناس درجة درجة بهذه الصورة ويقودهم ويسوقهم لكي وهكذا أيها الإخوة طيب خلوني أقول لكم آه طرف من أسلوب النبي عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان عندما يدعو إلى الله وعندما يوجه أصحابه كما قلت لكم ممكن إنسان وأنا الحقيقة عجبني واحد قص قصة قال أبو سفيان جعل ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أسلم أبو سفيان وتحدثه نفسه وهو ينظر إليه هكذا ويقول ده أنا فضلت أقاتلك ثمان سنين وأنا قائد عسكري لا يشق لي غبار وأنت غلبتني بما غلبتني غلبتني بإيه ففي الشوط الثالث مرة واثنين وثلاثة وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو لم يسمع وإنما أوحى الله إليه وقال غلبتك بالله مفيش عبقرية أنا مش بألف ما عنديش طريقة وإنما الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى لذلك يا إخواني كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غاية الرقة لدرجة سيدنا عمر بن الخطاب يدخل على بنات بيغنوا بنات صغيرين كده بيغنوا في يوم العيد والأغاني الطيبة التي كلامها طيب وليس فيها خنا ولا فجور و- وأمن الفتنة وبعدم وجود الرجال ولا كذا و- أو يعني بعدم وجود الرجال آه، أنا مش عايز أدخل بقى في تفاصيل إنما لأنه ورد في أحاديث إنما ب- ب- بأمن الفتنة بصفة عامة فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليهن وهم بيغنوا في بيته في بيت عائشة ففضلوا يغنوا رسول الله داخل وهم فضلوا يغنوا شوية ودخل عمر بن الخطاب على الرسول عليه الصلاة والسلام يزوره يوم العيد فراحت البنت ماسكة الدف وحطاه آه، وقعد عليه خبته وقعدت عليه فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر يعني حكى له القصة اللي حصلت فسيدنا عمر نظر إلى الباب قال يا عدوات أنفسكن أتهبنني أنتوا بتخافوا مني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له أيوة نعم رسول الله أرق وألطف وأجمل وأكمل ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى اللي يلاقيه تعرف بقى الذي لا يقترب منه هو يقربه كان في شاب فقير جدا وقصير فقير جدا وقصير جدا وضعيف جدا وأسود جدا وغلبان قوي ومغترب وضعيف في كل أنواع الضعف اللي في الدنيا كان يشعر بأنه يعني مكسوف من المجتمع فلكي يجرئه النبي عليه الصلاة والسلام لكي يجرئه جاءه من خلفه كما يروون جاءه من خلفه ووضع يديه هكذا كانوا بيكتفه وبيضحك معه يقول ها من يشتري العبد كانوا في زمان قطاع الطرق واحد ماشي وضعيف كده يقوموا عاملين له كده وقابضين عليه ويروح يبيعوه في السوق فالراجل الولد بص كده فوجد رسول الله هو الذي يفعل ذلك معه رسول الله رسول الله تخيل لو لو فعل ذلك معي انا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو فعله مع واحد حتى من علية القوم وجاء كده يحتضره بهذه الصورة كيف يشعر كما يعمل من يشتري العبد فالولد لقى ال- مش مش قادر يعني يستوعب روعة الموقف اللي هو فيه فقال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا ما حدش يشتريني ده أنا رخيص قوي ففك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال ولكنك عند الله ربيح انت سلعة كسبانة قوي عند الله غالية قوي سلعة كس- ولكنك عند الله ربيح شايف قبل الواقعة وبعد الواقعة تتخيل الراجل ده دخل جه ازاي انضم انضمت عاطفته ازاي ويأتي واحد في مجلس فيجلس عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام واحد قريب منه كل ما يجي واحد يقول له تعالى اقعد هنا اقعد هنا اقعد لحد ما الفرشة خلصت المكان المفروش السجادة خلصت فجاء رجل فخلع له النبي صلى الله عليه وسلم عباءته رداءه و و وألقاه له قال له خد اقعد على ده فالرسول عليه الصلاة والسلام لما عمل كده الراجل لقى نفسه الجاكيت العباية الرداء بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام بيترمي لي عشان افرشه واقعد عليه فضمه وقبله وقال خذها يا رسول الله أكرمك الله كما أكرمتني بل والله يا إخوة حتى اللي كان يخاف ولا يرتجف ولا يتهز من الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء واحد مرة اترعش بين إيديه يرتعد قاعد يترعش بين إيديه أنا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذني الوقار والهيبة والجلال شوف الرسول يعمل إيه مش فرصة بقى ده واحد أهو بيحترمني لا ده ده قال له يا أخ الإسلام هون عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة لها معنى مع القديد اللي هو اللحم لما يشققوه كده وي ويبخروا الميه اللي فيه عشان يقدروا يحفظوها الفقير ما كانش عندهم ثلاجات فكانوا يعملوا كده ينشفوا اللحمه علشان تستحمل وما تفسدش فيقولوا انما يعني انا ابن امراه كانت فقيره في مكه مش انا م- لست جبارا من جبابره الارض ولا ملك هون عليك ويبتدي يلملم هؤلاء الناس و- ويقربهم منه وه- و- ويشعرهم يقول له اقرأ القرآن يقول له يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وقد أنزل عليك أنت يقول أحب أن أسمعه من غيري يعني باختصار لا أريد أن و و ويكلم الصحابة بصورة يقول مثلا لسعد آه، لسعد بن أبي وقاص يقول فداك أبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بي- ب- ب- بإيه آه، ب- آه، فداك أبي وأمي يقول لسعد بن أبي وقاص ويشوف عمر بن الخطاب مسافر يقول له لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك سيدنا عمر طار سعادة بهذه الكلمة لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك يا سبحان الله ولذلك أيها الإخوة باختصار كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني يقرب من بعد و و ويلملم من أقصي حتى الطفل الصغير الولد الصغير ده يقول له العصفورة بتاعتك عملت إيه يا حبيبي يا عمير ما فعل النغير معروفة قصة يقول له هل أخبار القطة إيه أبو هريرة يقول له يا أبا هر ما هو هريرة والهرة والهر القطة فيقول له يا أبا هريرة يا أبا هر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسط حتى إلى الأطفال بهذه الصورة أظن الكلام ده ها م- يعني أنا ليه والله يا إخوة لو تركت نفسي لنفسي أنا أحب أتكلم في الحاجات دي بس أحب في القصص التي تؤنس النفس والتي تجمعها وكنا نتكلم بعد صلاة الفجر زمنا طويلا في هذه الأمور التي ترقق القلوب و- وتقرب وتؤنس الأرواح وتشعر الناس بالحب والتواصل مع دين الله ومع النبي عليه الصلاة والسلام ولازم تعملوا كده ولكني الآن في هذا المقام لابد أن أمر عليها مرورا لمجرد أن أقول لكم إنني و- و- وأعود أفيق مرة أخرى وتفيقون معي نحن نتكلم عن أن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جمع أمته وكان يغفر لهم يعني واحد تبول في المسجد مثلا مسألة لو احنا نقتله لولا بركة الرسول عليه الصلاة والسلام وأننا تعلمنا كنا نقوم نقتله وفعلا قام الصحابة إليه ليقتلوه ليقعوا به ليضربوه يا سيدي فقال دعوه سيبوه فتركوه حتى أكمل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم علمه وعلمهم وعالج المسألة حتى الذي أخطأ في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم فاهمين إن- أنهم كانوا بيعاملوا الرسول عليه الصلاة والسلام معاملة التوقير من الأول كده لا ده كان في ناس يروحوا له كده عند البيت يا محمد تعالى انزل عايزينك ايه ده ايه ده فينزل القرآن لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستحي يعني انتوا عارفين آية إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم شايف طريقة التعامل فيستحي منكم مش راضي يقول لكم لا كانوا بيعملوا ايه يخشوا البيت عنده ياكلوا مثلا فرصة بقى احنا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام دعينا على الغدا صلينا الظهر ورحنا نقعد- يقعدوا بقى معاه لغاية بالليل فرصة انا مش همشي ده, ده فوق انا كل يوم بخش بيت النبي فالرسول ع- فينزل القرآن في كل واقعة من دي الرسول يستحي أن يقول والقرآن ينزل أولا لا تنادوا الرسول من وراء الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم نمرة اثنين إذا دعيتم إلى طعام عند النبي عليه الصلاة والسلام في بيتي إلى غداء فنمرة واحد لا تدخلوا مبكرا وتنتظروا حتى ينضج الطعام غير ناظرين إناه فادخلوا بس غير ناظرين إناه يعني ادخلوا بعد ما يستوي الأكل وقت الأكل تخشوا تاكلوا فإذا طعمتم فانتشروا يحدد لهم يدخلوا إمتى ويخرجوا إمتى إنما هو صلى الله عليه وسلم كان يا ألف مرحبا ويدخل ويخرج ويدخل ويخرج والواقعة مروية في ليلة عرسه صلى الله عليه وسلم وهم قاعدين عنده قاعدين يتكلموا ويضحكوا مبسوطين وهو يدخل ويخرج ويروح وهم قاعدين مش راضيين يمشوا ويقولوا له يا محمد فينزل القرآن لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا ويتكلموا عنده يقوموا يقول له لا يا أخي كذا ويزعق وياخد فيقول له لا مش كده لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كبعض يعني عايز أقول أن القرآن هو الذي تولى تهذيب الناس إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يغفر لهم زلاتهم وكم من إنسان ده الراجل قال له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فغفر له وعفى عنه واحد تاني قال له اعدل يا محمد دي مش طريقة اللي انت شغال بيها دي اعدل فقال ويحك ويحك دي مش شتيمة ويحك دي يعني يا خبر أبيض ويحك من لم يعدل إن لم أعدل مين اللي كان يعدل ولما السيدة عائشة حدث بينها وبينه خلاف وحبوا يعرضوه على أبي بكر يقول السيدة عائشة فيما يروون يقول لها يا عائشة أحكي أنا ولا تحكي أنت فتقول له احكي أنت بس بس قول الحقيقة قول الحقيقة ولكنه الله تعالى قال له فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر أيها الإخوة هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا ويعني كنت أحب أن آخذ وقتا أطول من هذا في هذا الأمر ولكن أريد أن أنتقل إلى أن من مواصفات أنا قلت لكم أن من مواصفات طريقة الرفق ومن مواصفات طريقة إحقاق الحق لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها أتشفع في حد من حدود الله سيمر الماء ولو من فوق ظهرك ودي لها مقاييس ودي لها مقاييس ومن طريقته أيضا نقطة ثالثة عشان أقول لكم بس دي مجرد ملامح أنا ما بشرحش طريقة الرسول كاملة أنا بأعطي أمثلة لتعلموا أنه كانت هناك طريقة مليانة بركة بتطلع الناس من الظلمات إلى النور فكان العنصر الثالث فيها أنه يفجر الطاقة في أصحابه هو مش عامل واحد زي حالاتي كده يروح يخطب الجمعة يطلع الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله أما بعد أيها المسلمون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ويمشي ده عارفهم واحد واحد ويعرف كل إنسان بطاقته فيقول له أنت مجاهد خذ أنت سيف الله المسلول السي... هذا السيف سأعطيه غدا لرجل بشرط أو من يأخذ هذا السيف بحقه إيه حقه أن يقاتل به حتى ينقطع فجر طاقة يجي واحد يقول له روح تعلم اللغة السريانية يجي لإنسان رأى رؤيا الأذان دعوة للصلاة إن إحنا نقول الله أكبر الله أكبر الأذان فيقول له يا رسول الله الأذان قال له بس حلو جدا اذهب بها إلى بلال فإنه أندى منك صوتا يا خبر يعني حتى صوت أصوات أصحابه عارف مين اللي صوته حلو ومين اللي لأ مين اللي صوته جميل طب بيسمعهم فين دول بيصلوا بيه يا إما بيسمعهم إزاي إنما يعرفوا مين صوته جميل فيقول له اذهب إلى بلال فإنه أندى منك صوتا ويظل والنبي عليه الصلاة والسلام حتى في تقسيمه للأمور يعطي لكل إنسان بالقدر الذي يتقنه يعني محمد بن مسلمة الأنصاري ده الرجل اللي تحول إلى قائد المخابرات العسكرية في جيش المسلمين وقائد العمليات الخاصة وراجل بيشتغل له موهبة خاصة كيف عرفه النبي عليه الصلاة والسلام ده من يثرب مش من مكة يعني لو من مكة اللي قعد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام 53 سنة كنت أقول والله بقاله 53 سنة عارف مواهبه إنما ده هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فوجد فيها رجلا اسمه محمد بن مسلمة إمتى لحق يعرف موهبته علشان يعطي له المهمات الخاصة زي قتل كعب بن الأشرف اللي حدثت نتيجة بعملية مخابرات وكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم ولما الصحابة يسكتوا يقعد يقول لهم أشيروا علي أيها الناس كلموا قولوا رايحين في بدر يطلع واحد يشير عليه في أحد مشورة نخرج للناس ولا يدخل ولا نستناهم لما يدخلوا في الأحزاب يجي واحد يقول له إيه رأيك يا رسول الله نحفر خندق يفجر طاقات الناس لما يلاقي حد منزوي كده يعني كان المجتمع في في حفر الخندق ده بالذات قال المسافة دي هي ما كانش كده اعتباطا ده كانت متقسمة يقول المسافة دي يحفرها عيلة فلان وهذه المسافة عائلة فلان وهذه المسافة عائلة فلان وهذه المسافة قسم الخندق عائلات علشان كل واحد يعرف مسؤوليته فضل الناس البسطاء قعر المجتمع اللي بيتباعوا ويتشاروا اللي مالهمش اللي مش من عيلة بلال بن رباح ده راجل عبد بيتباع ويتشارى كان جاي من الحبشة وما يعرفلوش وسلمان الفارسي ده من الفرس وصهيب من الرومان نعرفهم منين دول فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذهم من قعر المجتمع ويرفعهم فوق خالص يقول بلال منا آل البيت صهيب منا آل البيت سلمان منا آل البيت ياخدهم من تحت من شعور بأنهم ولا يحطهم مع آل بيت النبي مع قيادة المجتمع مفيش أسلوب هايل ورائع في فيشعر كل ولذلك عمار بن ياسر عمار بن ياسر اللي كانوا عمار بن ياسر اللي, اللي, اللي, اللي كان من عيلة من العبيد في بناء المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يحملون كل واحد يشيل حجر يروح يحطه في مكانه وهو بيبني المسجد وعمار بن ياسر يحمله حجرين حجرين همم بدأت تظهر بقوة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يفجر الهمم ويست ويستخرجها ويقول أيكم يطيق ما فعلت أم عمارة نسيبة بنت كعب مين يقدر يبقى زيها كانت تفعل تدافع عني في أحد بالطريقة الفلانية أبو دجان فجر طاقات الناس لذلك يا إخوة وأنا سأكتفي الحياة بهذا القدر عفو وصفح وتفجير طاقات وإحقاق حق وتفقد في بيوت طريقة يا سلام كنت أتمنى أقعد أربع خمس لقاءات أتكلم عن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام لكن كفاية كده كفاية أن أنا أقول لكم أن النتيجة النهائية أنه كانت له طريقة ما يمد يده بها إلى الناس ويصلح لهم أحوالهم حتى حتى في أخلاق حتى فيما يفعلون من الفساد دخل واحد مرة لابس قميص ولا جلبية ولا عباية القميص ها يأتوا صفرة من العرق والتراب مسودة صفراء وسوداء من ال... فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيكم يخبره مين اللي يقدر يقول له أن يغير هذا الثوب ثم يقول إذا كان في حد عايز يروح المسجد فليجعل للصلاة ثوبين غير ثوبي مهنته غير لبس الميكانيكي والسمكري يخلي لبس نظيف يلبسه عشان يروح يصلح يدخل واحد مش مسرح شعره كويس بس ومش دهنه كده وموضبه وحاطط عليه كريم وحاطط عطور فأشار إليه أن اخرج فخرج الرجل راح سرح شعره ووضب حاله وجاء قال ذلك خير من أن يأتي أحدكم كأن رأسه الشيطان كأن رأسه الشيطان مسألة دقة في المتابعة حتى في الرواية التي تتعلق بكذا وكذا يعني مش عايز أدخل في تفاصيل إنما حسبي أن تعلموا أنكم يعني ولا يتميز عليهم بالعكس والله يعني أنا لما لما خرج لقى اتنين من الصحابة بره قال لهم بالليل وقت متأخر نص الليل ماشيين في الشارع قال لهم انتوا خارجين ليه قالوا يا رسول الله أخرجنا الجوع جعانين ما عندناش أكل قال وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع يا سلام فيحسوا أن حتى في تلقي في المصايب اللي بتقع عليهم هو بيتحمل أكثر منه حتى في الأمر البسيط هو الرسول عليه الصلاة والسلام لما يخرج بالساعة 12 بالليل ولا واحدة بالليل ولا اتنين بعد نص الليل من شدة الجوع ده رسول الله المفروض ياكل ويشرب عشان يعرف يدعو طب أنا أروح فين لم يتميز عليهم حتى في هذا صلى الله عليه وسلم وإنما كانوا حاسين أنه معاهم إيدهم في إيديه أو إيده في إيديهم شغال معاهم مش عنده مش في القصر الجمهوري ولا القصر الملكي ولا القصر الأميري وإنما هو بين الناس يدهم بيده أما يجي مصائب من من المصائب هو أكثر وهو صاحب النصيب الأوفر في التحمل صلى الله عليه وسلم لدرجة انه في رحلة الطائف مثلا انتوا شايفين ازاي اتضرب بالحجارة لحد ما الدم بقى ماشي سير سيور على جسمه والتصقت الملابس بجسده ما يلصقها إلا لزوجة الدم صلى الله عليه وسلم وانكسرت أسنانه في أحد وشقت وجنتاه بالحديد الخوذة يسموها المغفر شقت وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام ولما قال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم نزل الوحي طب الناس عملوا كده مع النبي الوحي تركهم مؤقتا ويكلم الرسول يقول له انت بتقول ايه حتى هذه الكلمة لا تستطيع ان تقولها قال له ايه كيف يفلح قوم هو ما قالش لن يفلحوا قال كيف ي... ازاي كيف سيخرجون الى الفلاح قال الله له ليس لك من الامر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون هم ظلم فعلا ويستاهلوا لكن أنت مالكش دعوة أنت داعية عليك البلاغ وعلينا الحساب سبحان الله هذه الطريقة هي التي جعلت الناس دول هم اللي يصبحوا والله يا إخوة كل ما افتكر إن العدو اللدود للإسلام العاص بن وائل العدو اللدود ابنه عمرو بن العاص المسلم الصحابي الوليد بن المغيرة العدو اللدود ابن خالد بن الوليد سيف الله المسلول مين يقول أبو جهل أبو جهل ابن عكرمة بن أبي جهل الصحابي الجليل أخرج الله من أرحامهم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة رسول الله ببركته صلى الله عليه وسلم أخرج من هؤلاء من صناديد الكفر أخرج أئمة الإيمان إحنا في مصر عمرو بن العاص ده الله لو رأيته يوم القيامة أقبل رأسه أقبل رأس عمرو أقول له جزاك الله خيرا جئت ومعك الصحابة والتابعون وجئت مصر ولولا هذا الله أعلم كيف كان سيصير أمري بدل ما المجتمع كله مسلمين أجيال مسلمين كان ممكن يكون أي شيء وأبوه العاص بن وائل الذي كان هذا الصنديد بركة النبي صلى الله عليه وسلم بركة فعله عشان كده يا إخوة لما هقول لكم بقى انتوا مطلوب منكم ايه تجاه الرسول انا مش همشي زي كل اللي بيتقال في كل ال... برامج والحلقات واللي انا بقوله برضه وكله انا بتكلم انا اعمل ايه انا يفضل بصري معلق عليه اقعد اتفرج عليه صلى الله عليه وسلم اقعد اتفرج عليه كده واشوف بيعمل ازاي واذاكر واتعلق بسنته ولا اتركه ابدا لانه ده الطريقه التي اخرج الله بها الناس من الظلمات الى النور هي دي الطريقه الوحيده مش هسيبها ولذلك الإسلام فضل يغرسها في قلوب الناس غرسا يروح واحد للرسول عليه الصلاة والسلام يقول له يا رسول الله أنا بصلي فكم أجعل لك من صلاتي أدعي لك قد إيه يعني أدعي لك مثلا في كل سجود ولا في كل السجدات أدعي لك في دعائي بعد الصلاة أدعي لك قد إيه فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما شئت اللي أنت عايزه ما شئت قال له طب أدعي لك يعني مثلا أجعل لك من صلاتي ربعها قال ما شئت وإن زدت فخير فالراجل قال إن زدت إذا أنا زودت يبقى خير طب أجعل لك ثلثه قال إن شئت وإن شئت وإن شئت آه ما شئت وإن زدت فخير قال نصفها قال إن شئت كما شئت وإن زدت فخير قال له تلتينها ثلثي دعائي هدعي لنفسي بالجنة ويا وأولادي والغفران الذنوب والرزق والنصر واجعل لك تلت صلاة تلتينها تلتينها وخلي التلت دي قال له كما شئت وإن زدت فخير الله احنا نوصل فين قال له طب ثلاث ارباعها قال كما شئت وإن زدت فخير واللي بيقول له كده مين أبي بن كعب أقرأ الأمة للقرآن اللي بيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام في الواقعة اللي بحكيها دي أبي بن كعب وهو أقرأ الأمة للقرآن اللي الرسول اللي ربنا رب العالمين أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ على أبي فلما الرسول بلغ أبي بهذا فأبي ساب الموضوع كله قال له يا رسول الله ربنا طلب منك أمرك قال لك تقرأ القرآن عليا يعني معنى كده الله رب العالمين ذكرني لك باسمي قال أبي بن كعب قال نعم فبكى أبي رب العالمين يذكره باسمه فأبي بيقول له يا رسول الله في وقعة تانية بقى أدعي لك قد إيه أدعي لك قد إيه يا رسول الله تلت نص تلتين طب تلت تربع قال له إن شئ كما شئت وإن زدت فخير قال له أخليك أخلي لك الدعاء كله أجعل لك صلاتي كلها وما فيش بقى أكتر من كده قال له يا سلام رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم قال إذا يكفى همك ويغفر ذنبك كل طلباتك مجابة كل اللي انت عايز ايه تخش الجنة في الآخرة عايز تشرب من الحوض عايز تنقذ من العذاب القبر عايز يثبت الله قدميك على الصراط عايز ايه عايز ايه في الدنيا عايز رزق كتير عايز عافية عايز بعد عن ال عن ال عن الفساد عايز ولادك ربنا يصلحهم عايز زوجتك ربنا يكرمها عايز ايه عايز صحتك ت... اذا يكفى همه كل اللي انت عايزه الله ويغفر ذنبك الله يبقى معنى كده ان الله يريد ان يربط المسلم بالنبي لدرجة ان كل اللي انت عايزه غير كده مش مهم كل اللي انت عايزه يا مسلم هيجيلك اطمن زي ما انا اجي اقول لك ايه انت يا اخي مشغول ليه على المسجد تقول لي والله يا عم الحاج انا بشتغل الصبح واشتغل بالليل واعمل كذا يعني بتاخد كام او باخد لي بتاع 600 جنيه في شغلانه الصبح و200 جنيه اخر النهار يعني 800 جنيه كده عشان اعرف أ... فهو اقول لك اسمع تاخد مني 1000 جنيه وتيجي معايا يقول لك بس اللي انت عايزه يعني انت هتديني الفلوس واسيب الشغل كله وانا معاك بقى آه. فأراد الله تعالى أن يقول للناس اتركوا كل شيء وانظروا إلى هذا النبي الأسوة مش موعظة يا إخوة مش تحريك نفسي أنا مش بقول لكم كلام الوقت عشان تتأثروا لو سمحتوا ما تتأثروش أنا بقول لكم الكلام ده عشان أنت مكلف أن تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته بسنته بأسلوبه بمنهجه لأنه ده اللي أخرج الناس من الظلمات إلى النور هي الطريقة دي هي التي أخذت الناس أخذا من الظلمات وأعطتهم إلى النور عشان كده كان الصحابة رضوان الله عليهم يتتبعون أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء أبو أيوب الأنصاري ده كان إذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه يأخذ القصعة ويحط يتتبع أماكن أكل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل منها طلبا للبركة أنت لما تقول الكلام ده الواحد النهاردة يقول لك أيوة بقى الصوفية والدرواشة صوفية إيه ما هي الصوفية دي أصلا بدأت أن يتعلم الناس هم هم انحرفوا لأنهم تركوا الكتاب والسنة إنما لو التزموا بها ما هو الكتاب والسنة فيها هذا التطهر أبو أيوب عبد الله بن عمر يمشي يتتبع مواقع أقدام النبي عليه الصلاة والسلام شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كان ماشي من هنا فيقوم يمشي هيحط يحاول رجله تيجي على المكان الذي كانت عليه قدم النبي عليه الصلاة والسلام يبقى أبو أيوب بيده يأكل في موضع أكل النبي عليه الصلاة والسلام وعثمان و, و, و, و آه، عبد الله بن عمر يمشي برجله في موضع النبي عليه الصلاة والسلام وعثمان بن عفان يقولوا له انت لابس ليه لبس بالشكل ده ما ت- الموضه اتغيرت الموضه بقت شارلستون بقت بقت ال ال ال الرجل واسعه بقى ال- تنزل شويه البنطلون تسبل تسقط البنطلون يا سيدي زي ما بيقول الاخونا يعني يعني يعني آه، آه، ال- المصايب والله العظيم الواحد انا والله ما مصدق اللي بسمعه ده دي مصايب دي مصايب ومصايب انا عارف اللي بعدها اصلي اللي بعدها ما احناش بنشوفه في امريكا واوروبا في المطارات حتى وانت ماشي في المطارات بس كده بتشوف والله اعوذ بالله انا خايف على مجتمعاتنا توصل لكده نتيجه ال- ان هم قاعدين يحلوا فيهم ويحلوا فيهم ويحلوا فيهم ويقول لك بيحوا كذا بتشوف راجل راجل رجل لابس فستان وماسك شنطة حريمي وجزمة حريمي وحاطط مكياج وحاطط باروكة ويمشي في المطار ويتع... وال- و- وهو ذكر حتى في جواز السفر لكن ترى هذا في المطارات في أوروبا وأمريكا وكندا ترى هذا الكلام بين الناس علانية والعياذ بالله وتدخل أحيانا مكان في شغل تجد رجلا بهذه الصورة والعياذ بالله وبعضهم فأنا يعني مهم أنا مش عايز أطلع من الكلام ده إنما يا أخوانا رجولتنا تذوب بيدوبوا الرجولة هم عندهم ما فيش معركة بيدخلوها إلا وبيخسروها هم إيه اللي بينتصر اللي بينتصر السلاح العنيف إنما هم كأشخاص قاعدين هزائم في هزائم في هزائم أول ما الكلام يبقى مباشرة مع البشر هزائم ولذلك المصائب اللي بتقع بيهم النهاردة دي إن شاء الله ربنا هيقطم وسطهم ويخلصنا منهم بإذن الله إن شاء الله و- وأبشروا أبشروا بالنصر المبين القريب إنما هم أول ما تط- ما يطلعوا لك من ورا الدبابة ومن ورا الطيارة ومن ورا كده ينهزموا فهم عايزين يحلوا رجولتنا أيضا و... ولذلك بير... أنت بتشوف محطات الفيديو كليب دي أنا مش قادر أتصور إزاي واحد يسيب ابنه يتفرج على الخنا والميوع أنا عندي ابني صغير لما لما بس يعمل حركة كده يعني فيها أقول له لا يا حبيبي أنت راجل ما ينفعش تعمل كده يعني في في وهكذا فاذا ايها الاخوه يعني آه، ماذا كنت اقول انا كنت اكلمكم عن ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في طريقته مع الناس كان بهذه الصوره ثم الناس متعلقون به بهذا الشكل وأسأل الله يا إخواني أن نتعلم هذا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة الحقيقة أنا كنت اليوم كنت ناوي أختم الحديث حول دور النبي عليه الصلاة والسلام في إخراج الناس من الظلمات إلى النور لكن واضح أنه لابد أن ألمح إليه في اللقاء القادم وعايز أقول لكم أن الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين حتى النهاردة من وراء 1400 سنة فاتوا لازم يقعدوا يفكروا في النبي عليه الصلاة والسلام ويدرسون مواقفه نعم. حاضر إن شاء الله المرة الجاية الإخوة أصحاب الأسئلة آه، والتليفونات وخصوصا من ال- يعني بيقول لي الأستاذ حمدي إنه في تليفونات من آه، خارج مصر وما إلى ذلك وفي أسئلة أولا آه، الرسائل اللي بتتبعت على التلفزيون ال SMS دي آه، أرجو يا أستاذ حمدي لو سمحت تطبعها لي مشكورا وإن شاء الله أنا هحاول أجاوب ال- الأسئلة آه، بس زي- بس زي ما انتم شايفين الوقت الحقيقه يعني ب- برغم طوله و- وانفساحه انها مش هيكفي لكل شيء فهحاول اجاوب ولو سمحتوا بدل اتصالات تبقى اسئله على وبرضه هجيب لكم عنوان آه، قناه الناس ان شاء الله آه، تبعتوا بالبريد العادي اذا حبيتوا واعدكم ان انا بقى بره الحلقات هذاكر الورق ده واجاوب عليه انما اظن اللي يبعت على مدينه الانتاج الاعلامي في مدينه 6 اكتوبر استوديو 200 طيب ما شاء الله قناة الناس استوديو 200 اه 6 اكتوبر يبقى كده مدينة الانتاج الاعلامي بمدينة 6 اكتوبر بالجيزة آه، استوديو 200 قناة الناس وطبعا تكتبوا الاسم يعني انه الي انا او شيء من هذا القبيل علشان وان شاء الله الى جانب اللي عنده بقى الايميل واللي عنده ال SMS يعني وان شاء الله هجاوب انما الحقيقه مساله مش انا نفسي افتح الاتصالات بس ما فيش وقت لهذا على كل حال بالنسبه للموعد ان شاء الله احنا حاولنا نظبطه علشان ما نشقش على الناس وان كانت المشقه قائمه لكن على كل حال إن شاء الله الموعد سيكون الساعة 11 مساء تماما بإذن الله تعالى 11 تماما بيني وبينكم كده هنعتبرها من 11 ل 11 وربع إنما هو الموعد خلاص 11 تماما مساء كل يوم أو يوم الاثنين من كل أسبوع إن شاء الله بإذن الله تعالى برضو بالنسبة لما يتصل كان في أسئلة فات عليها حوالي شهر انما ان شاء الله انا هحاول برضو ان انا يعني في الاسبوع القادم ان شاء الله اعطيها وقت من الاوقات تبقى عندي كلمتان اثنتان فقط ايها الاخوه ان شاء الله هنكمل الموضوع النهارده احنا ما خلصناهوش ان شاء الله نكمله المره الجايه تبقى عندي كلمتان اثنتان فقط الكلمه الاولى ان الذين نزلت بهم المظالم وتتوجع لهم القلوب لما نزل بهم من المظالم كنت أستطيع أن أتكلم عن الظلم وعن التوجع وعن وإنما أريد اليوم أن أقول لهم إن شأن أهل الإيمان أنهم يستهينون بهذه المظالم وبالصعاب الله تعالى حكى لنا عن سحرة فرعون أنهم لما سمعوا الوعيد من فرعون لما سمعوا الوعيد من فرعون قالوا له يا حبيبي اللي انت عايز تعمله اعمله اللي تقدر تعمله اعمله اعلى ما في خيلك اركبه قالوا اقضي ما انت قاض انت بتلعب في حاجة مش تبعنا انما تقضي هذه الحياة الدنيا احنا عندنا موضوع تاني ان امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا انت بتتكلم في مسألة لعبة انما احنا عندنا موضوع تاني وروى الله سبحانه وتعالى في سورة ابراهيم ايضا واقروا سورة إبراهيم خلوها الواجب بتاع الأسبوع ده وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا هنبهدلكم فماذا كان قول أهل الإيمان كان قولهم كما روته سورة هود قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وكما حكتها سورة إبراهيم قال ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال وقالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا كنت أحب أن أعلق تعليقا مستفيضا على ما يحدث في غزة المؤمنة الأبية ولكن الوقت الحقيقة نفد فأسأل الله سبحانه وتعالى لهم الثبات بس عايز أقول لهم كلمة واحدة بس كلمة واحدة إحنا عندنا رهان أمام رهان ما ينزل بكم لم يكن من الممكن مش وارد ألا ينزل اطمئنوا الله تعالى قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ما كانش في احتمال ألا يخطئك إن شاء الله في حادثة عربية وأنا فاكر وزير دفاع إسرائيلي لما بيلوموه بيقولوا له أنت يعني في قتلى كتير قال لهم قتلى كتير ده عدد اللي بيقتلوا في حوادث السيارات في إسرائيل أكثر من اللي بيقتلوا في الحروب إذا كان هذا شمم أهل الباطل إنه بيقولوا ما يهمناش عشان نوصل لمهمتنا فليس لكم إنه إنه تفضلوا شاعرين بالعكس أنتم على الجادة وعلى الصواب اصبروا وصابروا ورابطوا وافعلوا الخير والله تبارك وتعالى جعل هذا الرهان بقى أن هذا يحيي الأمة هم رهانهم انه بيضربونا علشان نحبط ونفقد الامل ونحن نعلم ان هذه الضربات هي التي تحي تعيد شباب تركوا الايمان الى الايمان مره اخرى ايها الاخوه لا يليق بي ان اخذ وقتا اطول من هذا اسال الله عز وجل لي ولكم السداد والرشاد والتوفيق ونجتمع على خير ان شاء الله في الاسبوع القادم تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته